كده مع حضراتكم وحلقه جديده بوضوح النهارده هنتكلم عن التوبه وطبعا التوبه من اعظم الاعمال عند الله سبحانه وتعالى وهنسال هل في انسان معصوم وما هي شروط التوبه وكيف رغب الله سبحانه عباده في التوبه وهل التوبه تنفع مهما ارتكب العبد من ذنوب وهل هناك وقت يغلق فيه باب التوبه هذه اسئله واسئله اخرى هنطرحها على ضيفنا فضيلة العالم الجليل الدكتور محمود المصري أهلا وسهلا أهلا بحضرتك بيك يا دكتور عمرو.
سعداء دائما أهلا بدل اللقاء بحضرتك. ربنا يبارك ونسعد فيك بك دائما الله يخليك خليني أبدأ معاك وأسألك هل هناك إنسان معصوم؟
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه بسم الله الصلاة والحمد لله والسلام.
والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، اتمنى المشاهدين يحفظوا الجمله ديت دفنت العصمه يوم ان دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مفيش حد في الدنيا معصوم بعد النبي محمد حتى الصحابه اللي هم خير جيل بعد الانبياء والمرسلين مش معصومين لكن كان لما الواحد فيهم بيذنب كان بيسارع بالتوبه وكان في سمات هنقولها ان شاء الله من خلال الموضوع بتاع النهارده فمفيش حد معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي باسناد حسن كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون الله واضحه قوي كل دي اقوى الفاظ العموم يعني كل انسان على وجه الارض ايا كان منزلته ايا كان قدره ايا كان مكانته ايا كان ايمانه وتقواه مفيش حد في الدنيا مش مذنب لكن بتتفاوت الذنوب بين انسان وبين واحد تاني من منطلق معرفة العبد لله وحب العبد لله وخشية العبد من الله سبحانه وتعالى ودي أكيد بتتفاوت ما بين إنسان للتاني ده شيء طبيعي نعم.
ده حتى درجات الصحابة كانت بتتفاوت ده في يوم من الأيام حصل خلاف ما بين خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح فأبو عبيدة راح اشتكى خالد للنبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة أبو عبيدة طبعا من العشر المبشرين بالجنة وسبق خالد بن الوليد بالإسلام ب 21 سنة لأن خالد بن الوليد أسلم في عام الفتح وده أسلم ما شاء ما شاء الله في أول في بداية الإسلام فإذا بالحبيب المصطفى عليه يقول الصلاة لخالد ابن الوليد اللي هو سيف من سيوف الله عز وجل بيقول له لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه بيقول لمين؟ لخالد مع ان خالد صحابي بيقول له لا تسبوا اصحابي فالعلماء قالوا ايه؟ قالوا لان الصحابه مراتب شيء طبيعي جدا العشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان كل دولت في المقدمة طبعا على أي صحابي آخر وإلا فالصحابة يوم ما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عددهم 124 ألف صحابي شوف بقى 120 124 ألف صحابي لكن اللي احنا نعرفهم قد ايه لا يتجاوزوا ال 100 وهم دول بقى الأفاضل بتوع الصحابة اللي هم بقى السابقون السابقون فإذا مفيش حد في الدنيا معصوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما عند مسلم والذي نفسي بيدي يعني والله العظيم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم هو ده تشجيع على الذنب لا ده تشجيع على التوبة بعد الذنب حتى نعلم إزاي ربنا سبحانه وتعالى برحمته ومغفرته وإحاطته بهذا الإنسان وحفظه لهذا الإنسان بيغفر له ويرحم له ويتوب عليه وي- ويعفو عنه ويمسح له جميع ذنوبه واثامه ولذلك ما فيش حد معصوم في الدنيا ديت الا حبيبنا صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام إذا كيف رغب الله سبحانه وتعالى عباده في التوبة؟
المولى عز وجل شوف من رحمه ربنا ان الله سبحانه وتعالى يري والله يريد ان يتوب عليكم، الله شوف الايه ديت والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يتوب علينا. طيب هو توبتنا دي هتعود بالنفع على ربنا ابدا ده ربنا قال في الحديث القدسي الجميل الذي رواه مسلم يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا لكن رحمه ربنا ان هو من اسماء ربنا الودود والودود دي لها معنى جميل قوي الودود اللي بيتودد لعباده وهو الغني عنهم ولله المثل الأعلى تخيل حضرتك كده وانت ماشي في الشارع فلقيت واحد رجل في منصب وزير ماشي على رجليه في الشارع فلقى رجل بسيط بيكنس الشارع فراح واخده في حضنه ومطبطب عليه وبايسه وقال له انت اخي وحبيبي محتاج ايه فقال له جزاك الله خير انا متشكر قوي ده كفايه ان حضرتك سلمت عليا قال له احنا اخوه في الله ايه الفرق بيني وبينك ان اكرمكم عند الله اتقاكم ربما تكون انت عند ربنا احسن مني امرني عايز ايه مش دي هيبقى ليها وقع في نفسك عظيم جدا ان واحد في المنصب ده بيبص لواحد بسيط زي كده مش هيبقى ليها واقع كبير قوي لما تلاقي واحد ضخم جدا وقوي وما شاء الله وجاي لواحد ضعيف وبيقول له انت اخويا وحبيبي وما اقدرش ابدا في يوم من الايام ازعلك لاني اخاف ان انا ازعلك مع ان هو لو حط ايده عليه خلاص يعني يعني ايه هيخلص عليه لكن مع ذلك بيقول انا حريص ان انا ما ازعلكش بيبقى ليها واقع جميل صح كده صحيح.
فتخيل بقى ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وسميع البصير ربنا سبحانه وتعالى جعل التوبه يا دكتور عمرو ثلاث اطراف شوف رحمه ربنا لو انا اذنبت الله سبحانه وتعالى هو اللي يبدأني شوف رحمة ربنا والله العظيم أنا لما بقعد أتأمل المعنى ده الواحد جسمه بيقشعر الله فاطر السماوات والأرض أنا أذنبت في حق ربي سبحانه وتعالى فربنا يبدأني يلقي في قلبي حب التوبة فيبقى ادي اول حاجه ان ربنا بيلقي في قلبي حب التوبه فانا احب التوبه فاتوب ادي الطرف الثاني فيقبل توبتي ده الطرف الثالث طب ربنا وضحها في ايه في قول المولى عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا الله تاب عليهم اولا هم اذنبوا بان هم تخلفوا عن غزوه تبوك اللي هو كعب بن مالك وصاحبيه فلما تاب عليهم فهم حبوا التوبه فتابوا الى الله فربنا تاب عليهم يبقى ثلاث اطراف للتوبه عشان كده سبحان الله في توبه سيدنا ادم سيدنا ادم ربنا قال له كل- يعني الجنه كلها مباحه لي الا شجره واحده ما تاكلش منها فابليس ظن يعني زين له الشجره ديت وبعدين وقاسمهما اني لكم لمن الناصحين اقسم لهم بالله ده انا بنصحك وبعدين يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى هي الشجره ديت لو اكلت منها تخلد وتاخد ملك لا يبلى فاكل منها فبدت لهما سوءتهما الى اخر الايات فلما آدم عليه السلام أذنب في حق ربنا سبحانه وتعالى وكل من الشجرة اللي ربنا نهاه عنها مع إن الجنة مليانة خير كبير قوي فبيقول لك إيه ربنا سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه الله ربنا تاب عليه وعلمه الكلمات اللي يقولها عشان يتوب شوف تخيل شوف شوف المعنى الجميل ده فالعبد يتوب فربنا يلهمه بالتوبه فالعبد يتوب ادي الطرف الثاني فربنا يقبل منه توبته ادي الثلاث اطراف ولذلك ربنا قال قل يا عبادي الذين مش اذنبوا اسرفوا وفي فرق بين الإز... الإز... الإز... الانسان يذنب والانسان يسرف يقول لك فلان دوت معاه فلوس بس مسرف بيصرف كتير قوي ممكن يكون مثلا بيكفيه في الشهر 2000 لا ده بيصرف 200000 ده انسان مسرف في انسان مسرف بس مش في الفلوس في المعاصي بدل ما يذنب ذنبين ثلاثة في اليوم ممكن يذنب ألف ذنب في اليوم أو ألفين ذنب أو أكتر فده إنسان مسرف فربنا ما بيأسوش من رحمته بيقول له قل يا عبادي عارف حضرتك لما تيجي تخاطب مثلا آه، ل- لما ربنا سبحانه وتعالى يخاطب عبد ذنوبه قليلة ويخاطب عبد تاني ذنوبه متوسطة ويخاطب عبد تالت ذنوبه كتيرة فيخاطب أكتر واحد عنده ذنوب ليه؟ عشان لما يغفر للي ذنوبه كتيرة قوي فاللي تحتيه يقول إيه؟ الحمد لله إذا كان غفر لده أكيد هيغفر لي صح كده؟
صحيح.
فاه فبيقول لك قل يا عبادي الذين اسرفوا على على- انفسهم لا تقنطوا من لا رحمة تقنطوا الله.
ما قالش من مغفره الله نعم خدت بالك رحمة من اللفظ ما قالش لا تقنطوا من مغفره الله لان هو المقصود هنا انا عايز ربنا يغفر لي قال لك لا ما هو انا لما هغفر لك هغفر لك بسبب ان انا رحمتك رحمتك من ذنوبك فخليتك تتوب برحمتي وقبلت توبتك برحمتي شوف المعنى الجميل لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب ايه الله. جميعا طب ليه جميعا؟ الله ازاي جميعا يا دكتور عمرو اذا كان ربنا ما يغفرش الشرك؟ صح كده؟
نعم.
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ما دون ذلك, ذلك.
لمن يشاء صح كده؟ امال هنا قال جميعا ليه؟ الله عز وجل ينوع خطاب التوبه لسبب لان ممكن الشيطان يجي الانسان في ذنب معين وانسان يكون جاهل بالدين فيذنب ذنب معين فالشيطان يقول له ده ملوش توبه او يجي واحد جاهل زي الرجل اللي قتل 99 نفسه في بني اسرائيل وبعدين قال لهم يا جماعه هل لي من توبه دلوني على اعلم اهل الارض فقال له طب حاضر ندور لك والله هنشوف لك حد كده يعني يكون ما شاء الله عالم يعني ايه زي الفل يعني فدلوه على اعبد اهل الارض والعابد قد يعبد الله على جهل غير العالم ولذلك موت العالم موت العالم اشد على الشيطان من موت ألف عابد يعني ال- ال- الشيطان يتمنى موت العالم أحسن عنده من موت ألف عابد لأن العالم ده يفسد ما يفعله الشيطان طول السنة في خمس دقايق فدلوه على أعبد أهل الأرض فرح له قال له هل لي من توبة قال له ماذا صنعت وده جهل منه مم.
انا لما واحد يجي يقول لي هل لي من توبه اقول له طبعا لك توبه وانا ما سالتوش عن الذنب ليه؟ لأن أنا على يقين إن الذنب ده لو كان كبيرة له توبة لو كان صغيرة له توبة لو كان شرك كفر بالله له توبة آه طبعا قال جل وعلا كله من القرآن قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الآية اهي واضحة ولا لا؟ اه يعني لو انتهيت عن الكفر خلاص ربنا يغفر لك نعم.
ويبدلها لك كمان حسنات فقال له هل لي من توبه؟ قال له وماذا صنعت؟ وده من جهل العابد قال له فعلت كذا وكذا وقتلت 99 قال له لا لا لا ده انت آه، قم في الاجرام ازاي ربنا يتوب عليك وانت لسه قاتل 99 نفس لا يمكن ابدا ربنا يقبل لك توبه انت رايح على طول يعني ما شاء الله على ايه على نار جهنم يعني واخد بالك فالراجل ال- ال- اللي عايز يتوب ده اللي هو قتل 99 قعد يحسبها كده حسبه طب انا قتلت 99 ودخل جهنم طب ما نكملهم 100 برضه داخلين جهنم وما دام انا رايح رايح نكتر الفضايح فرح قتله واخد بالك؟ يعني سبحان الله دي مشكله كبيره عند بعض الدعاه انه لما يجي له واحد يقول له هل لي من توبه فيبتدي ياخد ويدي معاه ويقول له لا مالكش توبه فيقنطه من رحمه ربنا مم.
تقنيط من رحمه ربنا دي كبيره شوف قد ايه ده النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة في حديث رواه مسلم قال حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى علي مين اللي بيحلف علي ألا أغفر لفلان أنت بتحلف علي أنا ما أغفرلوش قد غفرت له وأحبطت عملك وفي رواية أحمد وأبي داود بسند صحيح توضيح أكتر حدث النبي عن رجلين من بني إسرائيل الحديث ده نصين يا دكتور عمرو نص حصل أيام بني إسرائيل والنص التاني النبي بينقله لايف من يوم القيامة تخيل بغيب ربنا اطلعه لاطلع النبي عليه صلى الله عليه وسلم ان النبي لا يعلم الغيب على الاطلاق لكن ربنا اطلعه على بعض الغيبيات حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان في بني اسرائيل متوافيين كان احدهما مجتهدا والاخر مذنبا فكان المجتهد يمر على المذنب وكل لما يشوفه على ذنب يقول له ايه يقول له اقصر اقصر بلغتنا كمصريين ايه خف طب خف دي لغ- لغه لغه دعوه او لغه خطاب مهذب كده انا ما ما ده انا لازم اخده في حضني واطبطب عليه واكلمه و- و- واقعد أ- أ- يعني ارق قلبه كده واكلمه عن الجنه والنار والاخره ثم بعد ذلك اكلمه عن التوبه خد بالك فالراجل الثاني كان يقول له خليني وربي ابعثت علي رقيبا انت مالك بيا يا اخي ربنا هو اللي هيحاسبني مش الناس تقول كده هو ده قال كده فجه في مره من المرات لقاه على ذنب قال له والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنه أبو هريرة اللي روى الحديث دوت بيقول لقد قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته ضيع دنيته وآخرته واخد بالك فبعدين فالنبي عليه الصلاة والسلام خلاص بقى خلص الموضوع في البني إسرائيل قال فمات خلاص ماتوا بقى فاجتمع عند الله بينقل لك الحدث منين بقى من يوم القيامة فقال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادر هو أنت حد أطلعك على الغيب وعرفت إن أنا مش هغفر له ولا أدخله الجنة ولا الجنة بإيدين حضرتك وأنت اللي هتدخل ده الجنة وتدخل ده النار حضرتك تملك الآخرة يعني فاهم إزاي فالراجل سكت فقال له طب خلاص دخلوا النار لمين للمجتهد ثم قال المل- للملائكة أدخلوا هذا المذنب الجنة المذنب دوت دخل الجنة ليه؟ المذنب ده كان جواه خير وكان هيتوب بس الراجل دوت يأسه من رحمة ربنا Yeah.
سبحانه وتعالى بس هو ما وصلش لمرحلة اليأس هو ما يأس التاني حاول يأسه وهو لم ييأس وقابل ربنا وهو عنده إقبال على ربنا سبحانه وتعالى بل ربما يكون تاب والتاني لما- لا يعلم شوف قد إيه ربما التاني لا يعلم فإذا بالمولى عز وجل يقول أدخلوه الجنة الله ده يعلمنا إن إحنا ما نقولش فلان ده داخل الجنة حدف وفلان ده على النار راكب صاروخ سكود وفلان ده كذا لا مش بتاعتنا دي منطقة ممنوع الاقتراب أو التصوير ممنوع الدخول في المنطقه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى وحده دي مش بتاعت حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش من حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم ان يقول فلان هيخش الجنه وفلان هيخش النار الا بوحي من الله سبحانه وتعالى يبقى اذا هذا الرجل لما قال للرجل قال له هل لي من توبه؟ قال له لا ليس لك توبه فقتله راح مكمل بيه ال 100 قال لك ما فرقتش خش النار ب 99 زي 100 مش فارقه فبعدين الراجل عنده اخلاص قال دلوني على اعلم اهل الارض فدلوه على اعلم اهل الارض والعالم عالم العالم يا دكتور عمرو حينما يرى المذنب على طول في ساعتها ياخد التشخيص ويديك العلاج قال له هل لي من توبه شوف العالم شوف كلام العالم التاني قال له ايه قال له ماذا صنعت ده اللي عابد انما العالم قال له ايه قال له ومن يحول بينك وبين التوبه ان للتوبه بابا لا يغلق ابدا حتى تطلع الشمس من مغربها فقال له قتلت مئة نفس فعرف ان هو عايش في ارض سوء قتل 100 نفس ولحد الان ما اتسجنش ولا اتقتل اكيد الناس دول وحشين قال له لك توبه ولكن اخرج من ارض السوء واذهب إلى أرض كذا أرض كذا ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم خرج من الأرض ديت وماشي في السكة وصل لنص السكة فمات كان ملك الموت في انتظاره ملائكة الرحمة نزلت وملائكة العذاب نزلت ملائكة الرحمة تقول إنه جاء تائبا وملائكة العذاب تقول إيه إنه لم يعمل خيرا قط فربنا أرسل له إكراما ليه ملك تاني في صورة بشر قال لهم أنا أحكم بينكم ترضوا قالوا نرضى قال لهم قيسوا بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب فاقبضوه فوجدوه أقرب إلى أرض الطعب شبر واحد وفي رواية أن الله عز وجل شوف بقى اللي حصل أمر أرض الطاعة أن تقترب وأرض المعصية أن تبتعد فقاسوه فوجدوه أقرب إلى الطعب أرض الطعب شبر واحد فدخل الجنة
الله نطلع فاصل ونرجع تاني نواصل حوارنا مع فضيلة العلم الجليل الشيخ محمود المصري اهلا بحضراتكم مرة تانية في بوضوح وما زلنا مع التوبة وربنا تقبل توبتنا جميعا احنا كنا بنتكلم على كيف رغب الله سبحانه وتعالى وعباده في التوبة نعم.
فيعني وقفنا عند نقطة وكنا لك يعني نعم.
حوار عايز تكمل نعم.
اتفضل اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فربنا سبحانه وتعالى بيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب إيه جميعا جميعا قلنا جميعا ليه يا دكتور عمرو لان ممكن الشيطان يجيني او واحد ما يكونش عنده علم يجيني ويقول لي الذنب دوت ليس له توبه فبالتالي ممكن يأسني من رحمه ربنا فربنا قطع علي كل طرق الشيطان وكل طرق من كان جاهلا بهذا الدين بيقول لي اطمن لك توبه مهما كانت ذنوبك حتى لو وصل الذنب عياذا بالله ان انسان مشرك او كافر ممكن يتوب ويرجع الى ربنا سبحانه وتعالى والدليل على هذا حديث عجيب جدا رواه المنذري بسند جيد ان رجل كبير جدا في السن سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه هذا الرجل كان لسه ما اسلمش فجه للنبي عليه الصلاه والسلام فبيقول له يا محمد اني عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا واحد بيقول له ذنوبي لو وزعتها على اهل القرى الارضيه تغرقهم كلهم ما كان من النبي الذي أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.
إلا إنه ابتسم في وش هذا الرجل طب بالله عليك في حد يشوف بسمة النبي وما يسلمش اللهم صل وسلم عليه وبارك الصلاة عليك يا والسلام.
رسول الله فابتسم النبي وقال له إيه قال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال أشهد قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات الله مش غفر لك بقى لا ده بدلها لك كمان ايه حسنات طب نحسبها بالمقياس كده ذنوب تغرق اهل الارض اتحولت لحسنات تغرق اهل الارض فالراجل عايز يقول له لا في حاجات انا عملتها مش قادر اقول لك عليها قال له وغدراتي وفجراتي قال له وغدراتك وفجراتك فولى الرجل مكبرا كانك فكيته من سلسله حديد فولى الرجل مكبرا والنبي يبتسم ويمسح على لحيته فنزل قول الله عز وجل الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما أقول لحضرتك حاجة عجيبة قوي العلماء قالوا التوبة واجبة ولو لم يكن للتوبة أي ثمرة في الدنيا دي كلها سوى إن ربنا سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض بيفرح لما احنا نتوب يبقى كان واجبا علينا أن نتوب حديث رواه البخاري ومسلم النبي بيشبه الحديث وأنا أحكيه ببساطة كده شديدة بيقول والله لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من مين بقى؟ من الشخص اللي أقول لحضرتك عليه ده النبي بيقول ايه ربنا بيفرح فرحه بتوبه العبد اكتر من الشخص ده الشخص ده مين بقى رجل معاه الدبه بتاعته وماشي في الصحراء الدبه بتاعته بقى جمل او حصان وعليها ال- ال- اللبس بتاعه والاكل والشرب والفلوس عليها حياته هذا الرجل لو الدبه دي فلتت منه في الصحراء مصيره ايه خلاص الموت الموت.
خلاص يبقى الدبه دي تمثل بالنسبه له الحياه الحياة فقدانها يمثل بالنسبة له الوفاة النهاية، النهاية, آه.
النهاية. فهذا رجل انفلتت منه الدابة في الصحراء بص يمين شمال فوق تحت لقى نفسه متحوط من الأربع جهات بصحراء ليس لها أول من آخر فماذا صنع؟ لقى شجرة كده من اللي بتنبت في الصحراء فنام تحت ظلها ينتظر الموت قال بدل ما امشي واتعب نفسي وكده كده انا ميت ومش هوصل لاي بلد خليني قاعد مكاني لحد ما اموت وبينما هو على تلك الحالة وإذا بالدابة واقفة عند رأسه فأمسك بخطام الدابة كأن الحياة رجعت له مرة تانية فمن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ الرجل من شدة الفرح حلو كده الرجل اللي أخطأ من شدة الفرح لدرجة أنه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك في حد ممكن يتخيل حد يوصل للفرحة أنه ينسى أن ربنا هو ربه وأن هو اللي عبد لله الله عز وجل يفرح بتوبة العبد أكتر من فرحة العبد ده لما لقى الدبة بتاعته يبقى لو لم يكن للتوبة أي ثمرة سوى أن ربنا سبحانه وتعالى بيفرح بتوبتي لكان واجبا علي أن أتوب الحاجة الأخيرة أن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى والحديث رواه البخاري بيقول للعبد من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ذراع.
ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا الله اللفظ ده بيأثر فيا جدا هو مين اللي محتاج لمين يعني أنا اللي محتاج لربنا ولا ربنا اللي محتاج لي مين اللي بيروح لمصلحته مين اللي بيهرول على مصلحته العبد ومع ذلك من كمال رحمة ربنا لأنه زي ما قلت لحضرتك هو الودود الذي يتودد إلى عباده وهو غني عنهم ومع ذلك العبد لو تقرب منه بس ذراع يتقرب منه باعا باع يتقرب إلى أن يكون آه، حتى إذا أتاني يمشي أتيته هرولة سبحانه وتعالى دي نبذة يسيرة عن المولى عز وجل كيف حبب التوبة إلى قلوب عباده إذا انتقلنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف صلى الله عليه وسلم.
يعني حضنا الرسول عليه الصلاة والسلام على التوبة الله دايما النبي عليه و- ودي تلاحظها دكتور عمرو في كل مناحي آه، آه، آه، الشريعه ومناحي الدين عمر ما النبي يؤمر يؤمر الناس بحاجه الا لما يكون هو اول واحد يعملها يعملها.
صلى الله عليه وسلم يكلمهم عن الزهد يكون ازهد الناس عن الشجاعه هو اشجع الناس عن العدل هو اعدل الناس عن التقوى هو اتقى الناس صح كده لما تقرا سيره الرسول عليه السلام عليه السلام.
وتقرا اخلاقه تجد ال- ال- الحاجه دي عجيبه جدا لان ربنا قال كده لقد كان لكم في رسول الله أسوة اسوه حسنة.
حسنه نعم.
لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر وذكر الله الله كثيرا كثيرا.
جميل فالنبي لما بيكلم الصحابه عن التوبه بيقول لهم رغم ان انا بكلمكم عن التوبه انا اول واحد فيكم هتوب طيب النبي هيتوب من ايه هل النبي اذنب طبعا لا ما احنا قلنا النبي معصوم معصوم من الذنوب جميعا من جميع الذنوب صلى الله عليه وسلم حتى ان بعض الناس لما اختلف العلماء قالوا الله طب هو الانبياء جميعا معصومون من الكبائر لكن آه، آه، بالراجح من اقوال اهل العلم ان الانبياء مش معصومين من الصغائر الا ان الصغيره في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال عنها ذنب لكن يقال خلاف الاولى يعني لما يتقال مثلا عبس وتولى ان جاءه الاعمى فبعض العلماء قال لك ذنب ان النبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجه هذا الرجل الاعمى قال لك لا ده من الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم ما نقولش ذنب لان النبي لا يذنب انما نقول فعل خلاف الاولى صلى الله عليه وسلم عليه السلام.
ده من باب الادب مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي بيقول ايه بيقول انا بحضكم على التوبه وانا اول واحد هتوب رغم ان ما عنديش ذنب فتخيل لما يكون اللي ما عندوش ذنب واتغفر له ما تقدم من ذنبه وما وما تاخر تأخر.
كما ورد في البخاري نعم.
ان النبي كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه فتقول امنا عائشه يا رسول الله انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فيقول يا عائشه أفلا أكون عبدا شكورا الله الله يفتح عليك افلا اكون عبدا شكورا اذا كان ربنا غفر لي ما تقدم وما تاخر هو اصلا ما عندوش ما تقدم ولا تاخر ما فيش ذنب اصلا لكن بيقول لها ما اشكروش سبحانه وتعالى فعلم الصحابه حته الشكر ان نشكر ربنا على كل شيء فاذا فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا التوبه وقال انا اول واحد اتوب في الحديث اللي رواه البخاري ان النبي كان بيتوب في اليوم وليله والليله اكتر من سبعين مره بالله عليك احنا بنتوب في اليوم وليله كم مره احنا لو افتكرنا نتوب مره في الاسبوع يبقى خير النبي كان بيتوب في اليوم والليله واستغفر اكتر من 70 مره اكتر من 70 يعني قد ايه توضحها روايه الامام مسلم كان يتوب في اليوم والليله 100 مره صلى الله عليه واله وسلم طيب الحاجه الثانيه ان النبي وحديث رواه احمد بسند صحيح حديث عجيب جدا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم حاجتين ربنا خيره بين حاجتين اختار ديت يا رسول الله يا اما دي يا اما دي ايه العرضين اللي اتعرضوا على النبي عليه السلام عليه السلام.
عرض على النبي عليه السلام ان تحول له جبال الصفا ذهبا وفضه او ان يفتح الله عز وجل لعباده باب التوبه والرحمه لو واحد مكان النبي بقى يعني ربنا بيقول له يا رسول الله تحب افتح لك باب التوبه والرحمه للناس للمسلمين ولا اديك انت جبال الصفا دي كلها احولها لك الى ذهب وجبال مكة في رواية جبال مكة تحول إلى ذهب قال بل يفتح المولى عز وجل باب التوبة والرحمة شفت حب النبي للأمة قد إيه الله.
ومعرفته بقدر التوبة والرحمة لأن لو النبي خد جبال مكة بقت ذهب لو أنفق جبال مكة كلها ذهب على أمته هتنتفع في دنيتها لكن النبي عارف ان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه هو اللي قال كده لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ماء عشان كده بيقول لا ده انا عايزهم ربنا يتوب عليهم ويرحمهم افضل ألف مليون مره من ان إن- ان ربنا يجعل لهم جبال ذهب ولا كذا ولا كذا فعشان كده كان النبي دايما يحض الصحابه والمسلمين على التوبه والرجوع الى الله
لكن دا- دايما في سؤال بيتردد عند ناس كتيره جدا مهما بلغت ذنوب العبد فهل له من توبه؟
الله شوف يا دكتور عمرو تأمل معايا الآية العجيبة ديت مم.
ربنا بيقول إيه ورحمتي وسعت كل شيء الله والله العظيم لو لو لو نقعد بس نتدبر في قول المولى عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء لو أنا أذنبت ذنب اتنين تلاتة عشرة ألف مليون أقعد أتأمل في ذنوبي كده واحد آه، من السلف كان سبب توبته حاجة عجيبة قوي حسبة حسبها بيقول أنا عندي دلوقتي 60 سنة فراح فاكك السنين إلى أيام فلقاها 21 ألف يوم فقال لو أني أذنبت في كل يوم ذنبا واحدا للقيت الله عز وجل يوم القيامة بواحد وعشرين ألف ذنب كيف وأنا أذنب في كل يوم مئة ذنب يبقى ألقى الله بكم مليون ذنب فكان سبب توبته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى فالإنسان لو يحسبها حسبة كده واحد من السلف برضه تخيل حاجة تانية قال لو جبت عمارة فاضية محدش ساكن فيها وكل لما أذنب ذنب أمسك حجر وارميه جوه البيت ده هيتملي البيت ومش هلاقي بيت تاني أحط فيه حجارة تانية يبقى ألحق أتوب إلى الله سبحانه وتعالى اللي بيسموها التخلية قبل التحلية فالإنسان مطالب بأن هو يتوب في كل لحظة وأنه ما ينامش إلا على توبة هو ليه النبي كما عند البخاري ليه جعل دعاء سيد الاستغفار سبب لدخول الجنة اللي هو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبد إلى آخره قال لك لأن بينخلع العبد من حوله وقوته إلى حول الله وقوته وبيعترف بنعم ربنا عليه وبذنوب العبد شو خدت بالك يبقى في مقايسة هنا ما بين نعم المولى عز وجل وما بين ذنب العبد اللي هو خيري إليكم نازل وشركم إلي صاعد سبحان الملك فإذا فالعبد مطالب إنه لازم يتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى طيب أنا خايف ذنوبي تكون كتيرة وخايف إن الذنوب دي ما يكونش لها مغفرة فربنا بيطمنك بيقول لك ورحمتي وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم مهما كبر فهو شيء ورحمة الله ستسعه يوضح ذلك حديث عجيب قوي حديث قدسي رواه الترمذي بإسناد حسن الحديث ده بيملى قلبي كده بال... بالامل واليقين ويفتح صدر كده ويشرح صدور المؤمنين بس بعد ما تصلى على عليه حبيبك صلى الصلاة الله عليه والسلام.
وسلم المولى عز وجل بيقول يا دكتور عمرو بيقول يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي طب يا رب في ناس ذنوبها اكتر من كده يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء من الارض لحد اطراف السماء ثم استغفرتني ثم تفيد التعقيب مع التراخي يعني ايه يعني قعدت تذنب سنه واثنين وثلاثه وعشرين واربعين وبعدين فجاه تبت هغفر لك كل اللي فات واحول لك حسنات مش قد ايه فقال ايه سبحان الملك طب يا رب في ناس ذنوبها اكتر من كده قال لك يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني بشرط واحد بس لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره طب بص لفظ الحديث في البدايه قال يا ابن ادم طب ليه ما قالش يا عبدي ليه ما قالش يا مسلم او يا مؤمن مش كان يمشي كان ممكن يقول ايه يقول يا عبدي لو بلغت ذنوبك ع- انما ما قالش كده قال يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني ليه قال يا ابن ادم كانها رساله من ربنا يا عبدي يا مسلم انت ابن ادم عليه السلام وادم عصاني واكل من الشجره بس لما تاب تبت عليه وانت ابنه وما انتش معصوم فهتذنب فتوب زي ما ابوك تاب علشان اتوب عليك زي ما تبت على ابوك الله شوف المعنى الجميل دوت اه يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني طب ايه لزوم رجوتني طب ما دعوتني وخلاص طب ما يا رب يا رب اغفر له خلاص قال لك لا رجوتني كان عندك حسن ظن بالله بتقول يا رب اغفر لي وانا واثق يا رب انك هتغفر لي وف- وانا ليا حد غيرك يا رب وانت لو ما غفرتليش مين هيغفر لي يا رب شوف شوف الرجاء ده شوف شوف الذل والانكسار ده مش يا رب اغفر لي وخلاص كده لا يا رب ماليش غيرك يا رب يا رب انا منكسر بين ايديك يا رب يا رب انا من غيرك اضيع يا رب يا رب لو ما غفرتليش اروح لمين يا رب يا رب يا رب يا رب انا العبد الذليل انا العبد المنكسر بين يديك انا الفقير اليك وانت الغني انا انا الذليل وانت العزيز انا شوف انا الضعيف وانت القوي تنخلع من حملك وقوتك عشان كده كان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
ساجد الراس دي والانف والجبهه دول في الارض في التراب فتقرب وتنزل تحت تطلع فوق زي ما ربنا قال في الحديث القدسي من تواضع لي هكذا رفعته هكذا وده يوضحه اكتر شوف يوضحه اكتر القصه اللي احنا ما كملناهاش الرجل اللي اللي سقط حاجبها على عينيه النبي قال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول قال أشهد قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات شوف ال- شوف المعنى الجميل طب الراجل ده كان عنده ذنوب كتير تغرق أهل الأرض قال لك عشان ما كانش بيشرك بالله ومجرد انه اسلم خلاص بقى كده بقى موحد خلاص ربنا غفر له كل الذنوب وبدلها له الى حسنات يبقى اذا ادي ايه ادي مهما بلغت الذنوب ربنا بيغفرها سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء اذكر مثالين في غايه الروعه كان في واحد يا دكتور عمرو اسمه زاذان زاذان دوت كان رجل كده عايش على عهد عبد الله بن مسعود اللي هو تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم صحابي زاذان ده كان صوته حلو قوي كان مطرب كده وصوته جميل وكان بيعزف على آلة وترية وبعدين آه، كان قاعد كده قاعده كده آه، آه، حلوه كده مع اصحابه قدام بيته وجايبين بقى كاسات الخمر كده وقاعدين بيشربوا وهو عمال بيعزف وبيغني فابن مسعود معدي شوف اسلوب الدعوه الجميل الرحيم لو واحد غير ابن مسعود وهو متربى على ايد النبي وشاف واحد بيشرب خمر هو واصحابه وبيعزفوا وبيغنوا كان ممكن يقول ايه زي ما بعض الناس اللي ما عندهمش فقه دعوه يخش يغير منكر بقى كسر الكاسات وكسر العود واضرب دوت واعمل ده وده اسلوب دعوه طب ما انت لو كسرت له العود هيجيب غيره لو دلقت الخمر هيجيب غيرها وهيعند اكتر ومش هيتوب لا في اسلوب دعوه حلو قوي راح معدي كده من قدامه وبص له وابتسم قال له الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله شوف المعنى الحلو ده معنى في غايه الروعه فهو سمع كلمتين فما يعرفش مين ده فبيقول لهم مين ده قالوا له ده ابن مسعود تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم صحابي الرسول فراح مكسر الاله الوتريه اللي في ايده وسكب الخمر وراح رايح له قال له ماذا قلت يا عم كرر علي ما قلت قال قلت الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله فبكى زازان واحتضن ابن مسعود وقال اشهدك اني تبت الى الله فابن مسعود هو كمان راح مبادله نفس العواطف فراح بكى وخده في حضنه وقال كيف لا أحب من أحبه الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أذكر في إحدى الحالات الدعوية وأنا جاي قابلت واحد من المطربين المشهورين هنا في مصر فهو كان صديقي زمان بس ما يعني ما عرفنيش بالشكل دلوقتي فالمهم فقابلته على باب الطياره فهو كان واقف بيتكلم مع المضيفه وبعدين انا كنت اخر واحد يخش على الطياره كان الناس بتسلم عليه في المطار ومش عارف ايه ورحت داخل عليه فاول ما دخلت عليه فقلت له السلام عليكم الاستاذ فلان الفلاني ورحت كده ايه مفخمه قوي فبص لي كده قال لي انت تعرفني قلت له هل يخفى القمر فراح ضاحك فقلت له ازاي حضرتك فقال لي الحمد لله قلت له عارف فلان الفلاني قال لي اه قلت له اللي قدامك ده فعمل كده قال لي ها فرحت واخده في حضني مطبطب عليه وقلت له ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله والله هنطلع لفاصل ونرجع عشان نكمل حوارنا الجميل اللي بدأناه عن التوبة فاصل ونعود. أهلا بحضراتكم مرة تانية في بوضوح وما زلنا مع التوبة ويعني الحديث الجميل وأظن كلنا محتاجين إن احنا نو- يعني نتوب إلى الله و...
نعم يا رب ونندم على ما نفعل يا رب تبنا الى الله وندمنا على ما فعلنا ربنا تقبل توبتنا يا امين رب يا رب العالمين خليني اسالك عن هل هناك اشياء لو فعلها الانسان يعني لا يضر في اي ذنب حاجه عجيبه قوي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله كان احد الائمه الكبار من ائمه التابعين اسمه ابراهيم ابن ادهم نعم ابراهيم بن ادم ده امام من اعلام التابعين كان من اغنى الناس كان غني جدا ولكنه خرج من الثراء ومن الثروه وعاش حياه زهد عجيبه الشكل لما تقرا سيره ابراهيم بن ادم ده حاجه عجيبه قوي عاش حياه صحيح، زهد صحيح.
عجيبه لدرجه ان هو كان يقول الجمله المشهوره عنه والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف الله إبراهيم بن أدهم جاله في يوم من الأيام واحد فبيقول له يا إبراهيم إني أكثر من الذنوب وكلما تبت إلى الله عدت فأذنبت مرة أخرى فماذا أصنع؟ فابراهيم بن أدهم قال له جملة جميلة قوي قال له هقول لك على خمس حاجات لو عملتهم لا يضرك أي ذنب فعلته اعمل بقى الذنوب اللي أنت عايزها كلها ما دمت أنت هتعمل خمس حاجات دولت لا يمكن يضرك أي ذنب هو كان بيجره للتوبة بطريقة كده ذكية قوي قال له هات يا إبراهيم قول لي الخمس حاجات اللي عاملهم وما يضرنيش معاهم ذنب هو فكر انه يقول له خمس حاجات ويعمل معاهم بقى ذنوب براحته وياخد راحته يعني فقال له اول حاجه اذا اردت ان تذنب فلا تاكل من رزق الله قال له سبحان الله الرزق كله لا ياتي الا من عند الله سبحانه وتعالى فكيف يعني كيف لا اكل من رزق الله اذا كان كل ما في الكون من رزق الله قال فهل يجدر بك ان تاكل من رزق الله وان تعصي الله قال له لا والله يا ابراهيم هات الثانيه قال إن أردت أن تعصي الله فلا تسكن في ملكه قال له يا إبراهيم الكون كله بيقول له ده الكون ده كله ملك المولى عز وجل الله فاطر السماوات والأرض قال له أيجدر بك أن تعيش في ملكه وأن تبارزه بالذنوب والمعاصي قال له لا والله يا إبراهيم لا يكون هذا هات الثالثة قال له إن أردت أن تعصي الله فاعصيه في مكان لا يراك الله فيه قال له يا إبراهيم الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن كن علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب فقال له طيب أيجدر بك أن تعلم أن الله عز وجل مطلع عليك في كل صغيرة وكبيرة وأنت تبارزه بالذنوب والمعاصي قال له لا والله هات الرابعة قال له إن أردت أن تعصي الله فإذا جاءك ملك الموت فقل له يا ملك الموت أجلني ساعة حتى أتوب وأعود إلى الله قال له يا إبراهيم ضل المولى عز وجل يقول إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ملك الموت ما بيستأذنش على حد ولو دخل عليا في ساعتها بيقبض روحي قال له أيجدر بك ألا أنك لا تعلم متى تموت ومع ذلك تصر على الذنوب والمعاصي قال له لا والله يا إبراهيم هات الخامسة قال له إذا جاءتك زبانية جهنم يوم القيامة وأرادت أن تأخذك إلى النار فلا تذهب معهم قال كيف لا أذهب معهم والمولى عز وجل يقول عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال أيجدر بك أن تعلم وصف الملائكة زبانية جهنم بهذا الوصف وما زلت مصرا على الذنوب والمعاصي فبكى الرجل وقال تبت إلى الله ورجعت إلى الله لا أعود إلى معصية أبدا دي كان خمس حاجات من خلالها إبراهيم بن أدهم قدر ينتزع التوبة كده ويطلعها من قلب هذا الرجل عشان يخليه يستحضر دائما عظمة ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول له إن المعصية مش هتنفعك في حاجة وإلا شوف الخمس حاجات دولت لا تأكل من رزق الله لا تسكن في أرض الله اعص الله في مكان لا يراك الله فيه سبحانه وتعالى إذا جاءك ملك الموت فلا تذهب فلا فقل له أجلني ساعة يا ملك الموت حتى أتوب إذا جاءتك زمانية جهنم فلا تذهب معهم فوصلوا بالحاله ديت ان هو ما ينفعش ان انا اصر على ذنب لازم اتوب الى الله سبحانه وتعالى الله يعني باب التوبة مفتوح نعم وفي أمل كبير لكل إنسان عاصي أن يجد أن هناك توبة وربنا يقبلها منه إن شاء الله طبعا بإذن الله.
طبعا يعني يمكن ده بيدي أمل لناس كتير طبعا يا دكتور يمكن ال- البعض أغلق في وجه- وجههم باب التوبة و- نعم وخلاهم يفقدوا الأمل هو الانسان لا يغلق باب الامل في وجه اي احد انا لو جاني النهارده واحد يكفر بالله سبحانه وتعالى بل وينكر وجود الله في اكتر من كده لا اغلق في وجهه باب التوبه بل واحده واحده كده ابتدي اكلمه ممكن اكلمه بالشرع لا يستجيب اكلمه بالعقل اكلمه ب ب ب بالرحمه اكلمه باللين ابتدي اديله بعض الادله حتى من ايات الكون حتى ما يعرف ان في الله سبحانه وتعالى بعدها ابتدي آه، آه، يعني ايه آه، آه، احثه على زياده الوازع الديني في قلبي اذكره بنعم ربنا سبحانه وتعالى عليه بعد ما اذكره بنعم ربنا عليه اذكره بواجبي تجاه ربنا سبحانه وتعالى ربنا انعم عليك بالنعم دي كلها ما تشكرش ربنا لا طبعا لازم اشكره طب لو انا احسنت اليك يوم ولا اتنين ولا سنه وما قلتليش شكرا بالله عليك انا هخدمك تاني لا طبعا يبقى لازم تقول لي شكرا اه طبعا لازم اقول لك شكرا طب اذا كان ده العبد ضعيف فكيف بالرب سبحانه وتعالى ما تشكروش وشكر ربنا يكون بالقلب واللسان والجوارح والاركان لازم تقر بالتوحيد لله سبحانه وتعالى ولازم تعرف ان الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعباده وتبتدي تكلم واحده واحده لحد ما تحطه على اول درجات التوحيد والعباده والرجوع الى الله سبحانه وتعالى هيتوب ولما يتوب ربنا هيقبله ويبدل سيئاته كلها حسنات احنا لا نسعد ابدا بموت اي انسان كافر على كفره بل نسعد كل السعاده باسلام كل انسان كافر وبتوبه كل انسان عاصي لكن هل هناك وقت يعني يغلق فيه باب التوبه؟
في وقتين يغلق فيهم باب التوبه باب التوبه طبعا مفتوح م. على طول على مصراعين ان للتوبه بابا لا يغلق ابدا الا في حالتين ايه الحالتين دول يا دكتور عمرو الحالتين ديت حاله خاصه بالعبد نفسه وحاله خاصه بعلامه من علامات الساعه الكبرى الحاله الخاصه بالعبد قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي باسناد حسن ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر الله يفضل العبد مفتوح له باب التوبه مفتوح له باب التوبه لحد ما يوصل لمرحله انه خلاص في سكرات الموت وال وال وال وال والروح ابتدت توصل للحلقوم وخلاص بيغرغر في اللحظه ديت لو تاب زي ما حصل مع فرعون فرعون وهو في- بيغرق وعمال بينزل في الميه وبيطلع عمال- خلاص بيغرق خلاص والميه نزلت عليه قال آمنت أنه لا إله إلا شوف حتى في توبته كان عجيب يعني الكبر كان ماسكه وهو بيتوب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي واخد بالك إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فربنا قال له إيه آه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسرفين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية الله فلم يقبل توبة فرعون لأن توبة فرعون كانت عند الغرغرة وعند الغرغرة الإنسان بيكون شايف ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب وعند الدخول في الدار الآخرة ورؤية ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب خلاص أنا انتقلت من الدنيا فلا يقبل مني أنا أصبحت الآن مش في دنيا خلاص أنا دلوقتي داخل على الدار الآخرة لا تقبل التوبة في اللحظة دي أما ما قبل ذلك فالتوبة مفتوحة باب التوبة لا يغلق أبدا يبقى في الحالة الأولانية عند غرغرة الروح عشان كده الإنسان لازم يسرع إلى التوبة ما اضمنش ومن علامات الساعة الصغرى اللي جمعتها طلعت حوالي 94 علامة هي أنا جمعت حوالي 120 علامة لكن الصحيح منها الثابت في السنة الصحيحة 94 علامة صغرى و10 علامات كبرى من ضمن علامات الساعة الصغرى موت الفجأة إن بين يدي الساعة موت الفجأة إن الإنسان فجأة بتسلم عليه وإزيك وأخبارك إيه وعامل إيه وفجأة بعد خمس دقايق يقول لك فلان مات ده لسه مسلم عليا ده كان لسه قاعد معايا ده كان بيشرب شاي ده الشاي ما بريتش صح كده يا دكتور عمرو اللي بيحصل؟ اه فقال من علامات الساعة الصغرى موت الفجأة فقال لك تلحق تتوب قبل ايه؟ قبل ما الانسان يوصل للغرغره. الحاله الثانيه التي لا يقبل فيها التوبه عند طلوع الشمس من مغربها. الاصل ان الشمس بتطلع منين؟ من المشرق مش من المغرب. لكن عند في اخر زمان بعد آه، نزول سيدنا عيسى عليه السلام كعلامة ساعة كبرى وعند ظهور المسيح الدجال كعلامة ساعة كبرى وعند خروج يأجوج ومأجوج كعلامة ساعة كبرى أدي ثلاث علامات ساعة كبرى هم بعدها مباشرة في علامتين ورا بعض والاثنين فيهم واحد اللي هو طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة دول علامتين كبرى والاثنين هيطلعوا في نفس اليوم سبحان الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في بيقول صلى الله عليه وسلم فأيتهما خرجت فالأخرى على أثرها أو على إثرها في نفس اليوم فطلوع الشمس من مغربها المولى عز وجل عند هذه العلامة لو طلعت لو واحد كافر عايز يسلم لا يقبل إسلامه ولو واحد عاصي عايز يتوب لا تقبل توبته ايه الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى لحد اللحظه دي حتى تطلع الشمس من مغربها الله يبقى الاصل ان الشمس بتطلع من المشرق يطلع الناس في اليوم دوت يلاقوا الشمس ما طلعت ما طلعتش من المشرق فين يا جماعه الشمس مش لاقيين الشمس يا جماعه ايه الساعه ده الساعه 6 الصبح يا جماعه ده الساعه 7 ده 8 ده 9 الشمس ما طلعتش وفجاه يلاقوا الشمس طالعه منين من المغرب في هذه اللحظه يختم على اعمال العباد لا يقبل ايمان الكافر ولا يقبل توبه العاصي يبقى اذا باب التوبه يا دكتور عمرو مفتوح على مصراعيه على مصراعيه كل انسان عايز يتوب يتوب الكافر يسلم والعاصي يتوب واللي مقصر يجتهد وال- وكل حاجه الا في الحالتين دول عند غرغره الروح وعند طلوع الشمس من مغربها عموما أنا يعني اتصور ان احنا محتاجين نتكلم عن التوبه في حلقه قادمه ان شاء الله إن بإذن شاء الله.
الله.
في ختام الحلقه ارجو ان تدعو ان امر خلفه بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله عليه وسلم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم في هذه الليلة المباركة أن ترزقنا جميعا توبة نصوحا ترضيك عنا اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا ويمن كتابنا وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين اللهم فرج همومنا فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ونجح طلاب المسلمين وزوج بنات المسلمين ووسع أرزاق المسلمين اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين اللهم أمنا في أوطاننا اللهم ألف بين قلوب المصريين واجمعهم على قلب رجل واحد برحمتك يا رب العالمين اللهم أغث إخواننا في سوريا برحمتك يا رب العالمين اللهم إنهم جوع فاطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداوهم مغلوبون فانتصر لهم اللهم يا رب العالمين لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك التكلان اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا بارك الله فيك نفع بك الله كده يبارك فيك بشكرك دكتور جدا عمرو.
حضرتك ربنا بشكرك يحفظك دكتور عمرو.
دي حلقتنا النهارده بوضوح بشكركم جدا تصبحوا على خير